الرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين اللهم ارض عنا ووفقنا واعطنا وامنحنا وارزقنا كمال الإيمان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا وأن تؤلف بين قلوبنا كما نسألك يا ربنا كما نسألك يا ربنا كما نسألك يا ربنا أن تذيقنا حلاوة الإيمان وأن ترزقنا الجنة يا أرحم الراحمين إنك نعم المولى ونعم النصير كما نسألك يا ربنا ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بناء الإيمان لعلي ذكرت في الحلقة الماضية الكلام عن الجشع وأن الجشع هو من الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب وشفنا النبي ضرب المثال إزاي للذي يأكل اللي عنده الجشع كالذي يأكل ولا يشبع والتاني اللي بياخد على قدر المستطاع هو ده الإنسان المعتدل واللي يخليه ياخد على قدر المستطاع هو الدين والإيمان النهاردة هنتكلم على المال الحرام المال الحرام من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب من جملة الأسباب الداعية إلى فساد الإيمان في القلب بس عشان نعرف إيه المال الحرام لازم نعرف الأول إيه هو المال وأنواعه المال هو كل ما يتمول به سواء كانت مال نقدي ذهب أو فضة عملة بما هو متعارف عليها في كل دولة أو في كل قطر عقارات بنايات أراضي أطيان دي بيسموها مال دي بيسموها مال يبقى المال هو كل ما يتمول به كل ما ايه ما يتمول به المال ده اللي انت بتاخده عشان تكمل بيه استمرارية الحياة تقدر تعمل بيه نوع من انواع التعامل مع الناس فتاخد منه دي بمقدار كذا فدي حاجة سهلة كده لانك انت مش هتقدر تدي للناس في مقابل تمن شقة تروح تديله مثلا بتمنها حاجة تانية كمثلا زراعة او كفاكهة او كمما مما تتخصص بيه انت المال ده ثلاث انواع مال حلال ومال حرام ومال شبه المال الحلال ما آل إليك من طريق حلال صاف كأن يؤول إليك مال من ميراث أو كأن تعمل عملا مشروعا ليست فيه مخالفات شرعية منهي عنها فتتحصل منها على مال فهذا المال يسمى حلالا والمال الحرام هو ما آل إليك من مال من مصدر حرام كمثل أن تاجر رجلا في تجارة محرمة كتاجر رجل في المخدرات أو في الخمور أو المسكرات بأنواعها ثم تحصل على مال من هذا من هذه التجارات فهذا المال حرام أو أن تحصل على مال من رشوة هذا مال حرام أو تحصل على مال من سرقة هذا مال حرام أو تحصل على مال من غصب أو من وضع يد على أملاك ليست له أو لغيره خلي بالك بقى عشان تبقى عارف انت من أن واحد والمال الشبه هو المال الذي اختلط عليه الحل والحرمة اختلط فيه الحل والحرام يعني حلال على حرام وآخرون اعترفوا بدون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ده جاب مال حلال على مال حرام هنا التعامل مع ده في شبهة كمان المال الحرام هو الذي آل إليك من مصدر خفي النص فيه أنا مش عايز أقول مصطلحات أنا بحول لك المصطلح لتعبير دارج لكن هي فيها مصطلحات في تعريف الشبهة فيه خليني أقرأ لكم ده في الآخر إذا في طلبة علم يتابعون أقول الكلام ده في الآخر كده بالمصطلحات الفقهية بتاعته لكن المال الشبه هو الذي خفي فيه نص أو تعارض فيه دليلين يبقى في حصل تعارض وما قدرناش نرجح أو تم الترجيح بس الترجيح مش بتاعنا احنا بتاع العلماء هو ده ملخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحلال بين والحرام بين الحلال ظاهر لا شبهة فيه والحرام ظاهر لا شبهة فيه ظاهر واضح انه حرام وبينهما أمور مشبهات يعني في أمور خافية فيها النص أو خفيت على كثير من الناس ولذلك جه النص بيقول ايه لا يعلمهن كثير من الناس اللي هم عوام الناس غير المتخصصين في العلم دول ما يعرفوش دي انما يعلموا يعني يعرف حكمه في الشبهة قليل من الناس اللي هم مين اهل العلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه فقد استبرأ يعني طلب البراءة لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه خلي بالك بقى عشان تاخد بالك خلي بالك عشان تاخد بالك من الكلام الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى يعني جعل بينه وبين الشبهة وقاية الجملة دي بتفيدنا الإيه بإيه بتفيدنا أن عندي حلال عندي حرام عندي شبهة الشبهة قريبة منين من الحلال ولا قريبة من الحرام افهم بقى دي الشبهة قريبة منين من الحرام عشان هو بيقول ايه بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لإيه لعرضه ودينه طيب ومن وقع بقى في الشبهات فقد وقع فين في الحرام لأنك انت الشبهات بتوصلك للحرام يعني ممكن الناس تتعامل بمعاملة ممكن تكون مش ربوية شوية بس شبيهة بالربا توقعه في الربا اوضحها لكم شوية مثال يعني لما تروح تشتري مثلا عربية ولا جهاز كهربائي ولا اي حاجة فانت المفروض في واحد تاجر بتاع الحاجات دي راح تجيب تلاجة بوتجاز حاجة في تاجر بتاع الحاجات دي فاتح محل كده وعنده الحاجات دي كلها تروح له تقول والله انا عايز اشتري تلاجة طيب بكام قال لي بكذا طب انا ما اقدرش ادفع المبلغ ده قال لي طب خلاص ادفع نصه والنص الثاني ادفع لي كل شهر كذا فتوافقتما فاشتريت منه لا بأس في ذلك هي كانت كاش بكام ب 1000 جنيه طب هي بالتقسيط ب 1200 هتدفع 500 باقي 700 هقسط المبلغ لا بأس في ذلك هذا وجه جائز يجي واحد تاني يلاقي الحكاية دي كويسة معاه فلوس لكن ما عندوش دكانة فيعمل ايه يدور على الناس اللي عايزة تشتري الأجهزة يروح يجيب لها هو الأجهزة ويديها لها يجيبها هو كاش ويبيعها للناس بالتقسيط ادي بداية الشبهة النص بقى بيقول ايه لا تبع ما ليس عندك الحكاية دي لما يعملها صغار الناس عشان يستثمروا اموالهم بصورة كويسة يقوم يجي البنك يروح ضاغط عليهم وعامل اللعبة دي يعمل ايه يقول لك عايز تشتري عربية طيب اختار عربية من اي حتة فيروح البنك يشتريها لك يكتبها باسمه وبعدين ينقلها من اسمه لاسمك قال ايه بقى قال عشان خاطر تبقى المعامله حلال انا بعت لك حاجه من عندي لما انت بتاع البنك اصلا في الاساس انت ما كنتش هتشتري عربيه عايز تعمل المعامله دي اه اشتري المعرض كله وخلي العربيات كلها عندك واللي يجي لك بيع له خلي بالك بقى ما دي بتقعد تدخلنا لغايه لما نخش فين فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام خلينا نفصل موضوع الحرام اكتر ولكن بعد هذا الفاصل القصير فاصل ونواصل باذن الله
تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا قبل الفاصل نفصل القول في أنواع المال وأنه حلال وحرام وشبه عرفنا الحلال مصدره حلال الحرام مصدره حرار حرام وهقول ايه مصادر المال الح- الحرام طبعا هي كتير جدا لكن هختار سببين او ثلاثة اللي هم المنتشرين يعني. بعدين المال بقى الشبهه اللي هو تعارض فيه النصوص او خفي فيه النص على كثير من الناس مش قادرين يوصلوا ليه خليني ضرب الامثله في الشرح المستفيض لكن ضرب الامثله ياخد وقت ممكن يضيع الحلقه يبقى ده اسمه شبهه الشبهه دي بقى حكمها ايه مكروهه الشبهه حكمها ايه مكروهه بس الكراهيه لو انا استمريت فيها هتؤديني الى الحرام فخلي بالك الشبهه توديني للحرام فمن وقع في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات فايه وقع في الحرام زيه زي مين زي الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع يعني واحد عنده حته ارض صغيره جنب ارض الملك والراجل ده اللي عنده حته ارض عنده شويه اغنام بترعى فالارض بتاعته مساحتها كويسه فما ما ما عندوش ملوش مزاج يرعى الغنم بتاعته الا على الحدود اللي بينه وبين ارض الملك طب ما تخليك بعيد شويه في وسط ارضك لا هو يجيب المرعى بتاعته في الحد الفاصل اللي بينه وبين ارض الملك عشان يعني ايه ال- ال- ياكلوا الحشائش اللي في الحته دي وخلاص طب انت كده معرض ان الحاجات بتاعتك الاغنام بتاعتك تدخل على ارض الملك وكده مشكله ايه اللي يوديك في الحته دي ما تبعد بعيد شويه يقول لك ليه يعني هو حرام وده حرام ارضي اخرها في الحته دي وانا هرعى في الحته دي وانا واخد بالي قوي من الاغنام طب ارعى يا عم فجاه تروح الغنم بتاعته داخله فين في الحمى الحمى ده فيه سلك شوكي فيه كهرباء تدخل تموت كراع شوف التشبيه كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه يعني إيه يعني المحارم التي حرمها الله عز وجل في الأرض دي حمى عرفت إن ده حرام خلاص ما تجيش عنده انتهت وإلا لو جيت عنده هتقع هتدخل جوه عرفناها ولا لا فأنا عندي حلال عندي حرام عندي شبهة حكم الشبهة ايه مكروه حكم الشبهة ايه مكروه ايه بقى مكروه هقول جماعة بتوع مصطلح الفقه اصول الفقه قالوا لنا التعريف بتاع الحكم الشرعي يعني ايه حكم شرعي يعني لما يقول لي ده حكم شرعي ده حكم عرفي يعني ايه حكم شرعي حكم عرفي يعني تعرف عليه الناس لكن حكم شرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين الأوامر اللي ربنا أصدرها متعلقة بأمر المكلف المكلف اللي هو بلغ الحلم اللي هو الإنسان اللي بيفهم اللي عنده عقل اللي ما انتفاش منه العقل يبقى هو خطاب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ده كلام أكاديمي شوية بس سريعا كده أقوله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع بلاش أشرح التعريف لأنه صعب شوية وهو على أنواع خمس كام نوع خمس أنواع الواجب اللي هو إيه يعني أنت عندك الأحكام الشرعية خمسة أقول لك الحكم ده واجب يعني هو كله أمر كله أمر أمر بفعل من الله إن ربنا بيأمرك تعمل حاجة معينة على وجه الإلزام يبقى الواجب أمر واجب عليك على طريق الإلزام مالكش فيه كلمتين زي ما ربنا يقول أقيموا الصلاة ما فيهاش كلمتين ده اسمه واجب عندي مندوب اللي هو ما يطلب فعله لكن على غير وجه الإلزام اسمه مندوب زي السنن تصليها الضحى القبلية البعدية ده على غير وجه الإلزام عندي محرم اللي النهي فيه على وجه الإلزام زي ما ربنا يقول لا تقربوا الفواحش خلاص على وجه الإلزام محرم ما ينفعش انك تقول لي لا اصل اصل دي كذا لا لا لا ما فيش عند المكروه كل امر فيه نهي عن فعل يعني بيقول لك ما تعملش الحكايه دي على غير وجه الايه الالزام زي ما يقول لك ما تصومش يوم السبت لكن على غير وجه الالزام عشان كده الاحكام بتبقى ساعات مختلفه مع ان النصوص زي بعضها لغويا لكن الفقهاء يقولوا ان النهي هنا محمول على الايه على الكراهيه ولا محمول على التحريم فهمتها فهمت يعني ايه نهي محمول على الكراهه ونهي محمول على التحريم نهي محمول على الكراهه لما يقول لك ما تصومش يوم السبت طب جه واحد صام يوم السبت طب خلاص صوم معاه الحد او صوم معاه الجمعه فهمتها ولا لا محمول على الكراهه لكن يقول له بقى حرام عليك انت ارتكبت حرام لا طب لما يقول لك نهي عن صوم يوم العيد لو صام ده اسمه نهي محمول على الايه على التحريم لو صام يبقى حرام يبقى ارتكب حرمه فهمتها ولا لا عندي المباح ما استوى عمله وتركه يعني عملته زي سبته زي الاكل والشرب عايز تاكل تاكل مش عايز تاكل إيه والاصل في الاشياء الاباحه زي ما يقول الفقهاء الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بالتحريم دي انا بس عشان وعدت ان انا اقول في اخر قريب من الاخير اقول ان المصطلحات عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه مكروه انا عندي خمس احكام عندي واجب وعندي مندوب وعندي محرم وعندي مكروه وعندي مباح اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق خطاب الله الشرعي المتعلق بافعال المكلفين الخطاب اللي ربنا امر به الامر اللي ربنا بيصدره اما ان يكون الامر على طريقه الالزام يبقى واجب انت ملزم بيه اقم الصلاه واما ان يكون على طريقه الاستحباب يبقى مندوب واما ان يكون النهي الوارد على طريقه الكراهه يبقى مكروه واما ان يكون الامر الوارد النهي الوارد وارد على طريق الالزام لازم تبطل دي يبقى ده حرام وإما أن يكون الأمر متروكا لك للخيار فهذا بالمباح دي اسمها الأحكام الشرعية اللي بناء عليها الفقهاء بيطلعوا الأحكام وبيجيبوا الآيات ويقولوا دي حكمها كذا ودي حكمها كذا ودي حكمها كذا ودي طبعا يعني هذه المسألة دي مسؤولية آآ آآ العلماء المشتغلين بعلم أصول الفقه وهم طبعا اللي وضحوا لحضراتكم هذه المسائل لكن انا بس ناقل لهذه المسألة من باب التوضيح عشان اشرح يعني ايه مال شبهة ويعني ان الشبهة ديك انما هي عبارة عن شيء مكروه بفسر لك يعني ايه الحكاية نقطة بقى الاخيرة اللي انا عايز اقولها مصادر المال الحرام اول مصدر المال الحرام الرشوة انك تقبل الرشوة دي حاجة يعني فظيعة جدا ان الواحد ياخد الرشوة طبعا الرشوة دي تفشت بصورة غير طبيعية الشفقة مش على الراشي الشفقة على المرتشي المرتشي ده مشكلة كبيرة جدا يعني انا هقول لك حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد قال له روح هات لي اموال الزكاة من الحتة الفلانية الراجل لما راح يجيب اموال الزكاة فالناس بقى يجي يقول له ايه تعالى المفروض بقى انا راجل راح اجيب زكاة زي انا راجل بتاع ضرايب راح اجمع الضرايب مثال فالمفروض بتاع الضرايب يخش بنفسه يعد شوف الحاجات دي كام وكام وتساوي كام وبامتى وبعد كده يبدا يعمل لك المحاسبه الضريبيه يبقى المفروض ده يتم فالراجل بتاع الضرايب لما يدخل فانت عندك حاجات بمليون جنيه فانت عايزه يكتبها مثلا ب ألف فتروح مديله مثلا 5000 10000 على وفق ما بتتفقوا انتوا الاثنين في الحرام لان انتوا الاثنين بتسرقوا لان انتوا الاثنين بترتشوا لان انتوا الاتنين بتاكلوا حرام يعني انتوا الاتنين هتروحوا في داهية اللي دفع واللي خد النبي بعت الراجل قال له روح هات لي اموال الزكاه لما راح هو ما عملش حاجه هو يروح عند ده عندك كام راس يقول له عندي 40 راس يقول له طب خلاص هات شاه فيديله شاه يروح لواحد تاني عندك كام قال له 400 راس يبقى عايز كام شاه مثلا يعني 10 فعشان يديله 10 باحجام كويسه ممكن تاثر على الراجل دنيويا فيقوم مديله الايه العشرة دول يديهم له حاجة يعني كده مش على القد بدل ما الواحدة يبقى وزنها 15 كيلو يدي له واحدة وزنها 10 كيلو بدل ما الواحدة مثلا سنها عمرها سنة ونص المفروض لا يديها له مثلا 6 شهور ولا حاجة اقول له هو ده يعني المفروض اللي تم وخده خلاص ومشي ده في قلب ده وروح مديله واحدة هدية فياخد الهدية فلما راح للنبي الراجل بيتعامل بطبيعته اسمه ابن اللتبية قال يا رسول الله هذا مالكم ده المال بتاعكم انتم وهذه هدية أهديت لي ودي هدية الناس ادوها لي انت مالكش دعوه بيها فالنبي طلع على المنبر يخطب قال إني أستعمل الرجل منكم يعني الراجل ده وظيفته يجمع الأموال دي إني أستعمل الرجل منكم فيقول هذه هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي يجي يقول لي ده المال بتاعكم ودي هدية جايه لنا هلا جلس شوف كلام النبي في بيت أبيه وأمه يعني كمان لم يسند له بيت بيقول يعني كان قاعد عند أبوه وأمه هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقة يعني كان قاعد في بيت أبوه وأمه لو كان قاعد في بيت أبوه وأمه كانت الهدية هتروح لغاية هناك إن كان صادقة يعني هذا اتهام له بالكذب شوف الخطورة فأنت في مكان اللي جايب لك الهديه دي جايبها لك ليه تقول لنفسك القاعده اللي النبي قال عليها لو انا قاعد في بيتنا كان الجدع ده جاي جاب لي الهديه دي لا يبقى ما اخدهاش طب اصل انا الرئيس بتاعي لازم ياخد المدير بتاعي ولا رئيسي في العمل لازم ياخد وانا لازم اخد من اللي تحت ايدي لا دي مش حجه دي مش حجه طب ما تديش هيرفدوك اترفد اترفد من الدنيا لكن ابقى عند الله اقوى وتأكد انك لا هتترفد ولا هتتفصل ولا حاجة ولا هتتأخر ترقيتك ولا حاجة حتى لو اديت وهتتأخر الترقية مكتوب عند الله هذا هتتأخر وتفضل زي ما انت فلازم تاخد بالك من هذه المسائل اذا هناك الرشوة مال حرام اذا هناك السرقة مال حرام المال الوارد من تجارة المخدرات والخمور مال حرام كل هذا مال حرام لعلي أقول أن المال الحرام يعمل على فساد البناء الإيماني في القلب لكن هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا تفصيلا في وقت آخر أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله